وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله أسأل الله أن يصلح قلوبنا ما زلنا في قضية اليقظة وفي المرحلة أو المرتبة الثالثة منها أن معرفة الزيادة والنقصان من الأيام تصح بثلاثة أشياء فالثالث منها صحبة الصالحين وتكلمنا في لقاءين ماضيين عن عباد الله الصالحين وما زال السؤال يتردد ويتكرر ليواجهك في كل لفتة وفي كل فلتة هل أنت من عباد الله الصالحين هل أنت من الصالحات القانتات هل أنت يصح أن تكون من هؤلاء العباد الصالحين سؤال ولم لا ووعدت في اللقاء الماضي أن نتكلم الليلة في فقرة نقلناها من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي تكلم فيها عن سر من أسرار عباد الله الصالحين حين أسألك انت اسمك ايه هل أنت من عباد الله الصالحين السر في تأخرك عن اللحاق لدرجة هؤلاء ما هو الدنيا هم الدنيا المشكلة الكبرى التي تواجهنا جميعا أننا نعيش في هذه الدنيا وكما قال الرجل لأبي ذر يا أبا ذر أين المتاع قال إن لنا بيتا خيرا من هذا نرسل إليه صالح متاعنا قال إنك تحتاج إلى متاع ما دمت ها هنا هو ده الكلام هو ده الفكر فكر الرجل هذا هو فكرنا جميعا أننا نحتاج إلى متاع ما دمنا ها هنا أدام إحنا عايشين في الدنيا دي محتاجين القرف اللي إحنا عايشين فيه ده محتاجينه وقاعد يخبط فينا وقاعدين نخبط فيه وهذا هو الذي يعوقنا يكتفنا يقيدنا يعمينا عن الوصول إلى درجة هؤلاء الصالحين لذلك احيانا تلاقي واحد كده بيتكلم هو ابن الجوزي نفسه قال مره وقرات نياحه لابن, لابن عقيل ينوح على نفسه فاعجبتني نياحته فنقلتها ها هنا وانا عايز اقول كده برضه رايت ابن الجوزي ينوح على قضيه علو الهمه للوصول إلى درجة عباد الله الصالحين فأعجبتني نياحته فأحببت أن أسوقها إليكم الليلة من الأسباب للوصول إلى درجة عباد الله الصالحين توقفنا اللقاء الماضي في صلاحية المحل أنت تنفع تبقى من عباد الله الصالحين تنفع يعني تنفع ربنا يختارك يصطفيك يجتبيك يجعلك من عباد من عباده الصالحين انت تنفع تنفع تبقى منهم شكلك كده ينفع فكرك كده ينفع اعمالك كده تنفع معاصيك كده تنفع عباداتك كده تنفع همومك كده تنفع مصيبه والله تعالوا نشوف ابن الجوزي قال ايه يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله ما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته فإن من علت همته يختار المعالي وربما لا يساعده الزمان وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب صدقت والله وما العذاب الذي نحن فيه بقليل اسمع تاني كده بعد ما تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول وما ابتلي وما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته فإن من علت همته يختار المعالي وربما لا يساعده الزمان وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب أو نفسه يبقى وهمته عالية فعلا طالب لأن يكون من عباد الله الصالحين ولكن الزمن الزمن اللي احنا عايشين فيه زمن يعلم بربنا لا يساعده الزمان وقد تضعف الآلة أو لا جسم مساعد ولا وقت مساعد فيبقى في عذاب يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله وإني أعطيت من علو الهمة طرفا فأنا به في عذاب انا هقرا وده مش ابن الجوزي كلام جاي على الجرح تاني وما ابتلي الانسان قط باعظم من علو همته فان من علت همته يختار المعالي وربما لا يساعده الزمان وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب واني اعطيت من علو الهمه طرفا فانا به في عذاب ولا اقول ليته لم يكن فانما فانه انما يحلو العيش بقدر عدم العقل والعاقل لا يختار زياده اللذه بنقصان العقل آه عشان كده قالوا المجانين في نعيم فعلا اللي مكبر دماغه هو الواد كان بيقول ايه ها كبر ال D وريح ال G ولا كبر ال G وريح ال D آه كبر الجمجمه وريح الدماغ ال وانا في واحده زعلانه من الكلام ده راحت بعتت لي رساله ما تستدلش بكلام المسيح حاضر تبت الى الله مش هستدل تاني انا لن تبت الى الله ورجعت اليه أه الشاهد ايه بس بقول ان اللي مريح دماغه ومكبر دماغه وعايش اهبل في الدنيا هو ده اللي مرتاح لكن اللي مشغل دماغه وعنده آمال أو, أو أم أماني أو عنده نيات أو عنده أهداف أو عنده قيم كبار تعبان تعبان الكلام ده مش عارف بنقوله عن شيخنا الشيخ ابن باز أو عن غيره إن من يعيش لنفسه سيعيش مستريحا ويموت مستريحا ولكن الذي يعيش لآخرته ويحمل هم أمته لن يجد الراحة إلا في الجنة سيعيش متعبا ويموت متعبا فعلا وسبحان الله العظيم قصة الإمام أحمد آه لما جاله أبو سعيد الواسطي كان قاضي من قضاه بغداد أبو سعيد الواسطي دخل على أحمد الحبسة قبل الضرب الإمام أحمد اتضرب سبع مرات فقبل ما يتضرب أبو سعيد الواسطي كأن الخليفة أو الأمراء قالوا له ادخل على الراجل ده عقله فدخل أبو سعيد الواسطي على أحمد الحبسة قبل الضرب قبل أن يضرب فقال له يا أبا عبد الله لك صبيان وعليك عيال وأنت معزور يقول كأني أسهل عليه الإجابة فقال يا أبا سعيد إن كان هذا عقلك فقد استرحت إن كان الفكر رب عيالك ما تضيعش نفسك عيش لصحتك شوف حياتك يبقى كده ريح دماغه وكم من أصحاب العقول المستريحة في زماننا يا ناس ريحوا دماغهم وريحوا عقولهم يجيب نفسه مشاكل ليه ما يقيس زي ما, البها... ما زي ما الناس عايشة يقيس زي ما الناس عايشة وخلاص لذلك ابن الجوزي بيقول انا اعطيت علو همه وتعبان ومعذب ولكن عمري ما اقول يا ريتني ما اعطيت علو الهمه ده ليه لان العاقل لا يؤثر اللذه بنقصان العقل يقول ولقد رايت اقواما يصفون علو هممهم فتأملتها فإذا بها في فن واحد ولا يبالون بالنقص فيما هو أهم قال الرضي ولكل جسم في النحول بلية وبلاء جسمي من تفاوت همتي فنظرت فإذا غاية أمله الإمارة وكان أبو مسلم الخراساني أنا عايزكم تحفظوا الكلام ده سامع يا عم معاذ الله يرحمك عايزكم تسمعوا الكلام ده وتحفظوه وتركزوا فيه يا خال أنس الله يرحمك ويرحم أبوك عايزكم تركزوا في الكلام ده قوي شوفوا علشان ال ال ال الشباب يبقى الشباب ازاي اسمع اسمع كده كلام ابو مسلم الخراساني كان ابو مسلم الخراساني في حال شبيبته وهو شباب لا يكاد ينام ليل ونهار زي الدبور وما تزعلوش مني معلش انا اسف ان انا اقول الكلام ده بس عشان احيانا بعض الناس لما يسمعنا بنتكلم عن السلف يقول لك يا عم دي كانت ايام لكن انا اذكر ايام الشباب اما كانت عندي فسبه وبروح الدروس وسبحان الله العظيم ب... ب... اقول لك ايه يعني في يوم واحد ممكن تلاقي الظهر في بورسعيد والعصر في المنصورة والمغرب في اسكندرية والفجر في السويس ينام ليه ينام ليه ينام ليه ينام ليه ازاي الانسان ينام سبحان الله العظيم و... ولعل معظم هذا على ظهر موتوسيكل سبحان الله العظيم فابو مسلم الخراساني في حال شبيبته كان لا يكاد ينام فقيل له في ذلك فقال ذهن صاف وهم بعيد ونفس تتوق إلى معالي الأمور مع عيش كعيش الهمج الرعاح شوف الناس اللي بتعرف تتكلم وصف دقيق جدا للحالة المعذبة او الحالة المعذبة نام انام ازاي ذهن صاف وهم بعيد ونفس تتوق إلى معالي الأمور مع عيش كعيش الهمج الرعاح قيل فما الذي يبرد غليلك ايه اللي يريحك ايه اللي يهدي الولعه اللي جواك دي قال الظفر بالملك خيبان والله الظفر بالجنة برضا الله بالفردوس بأن أكون من عباد الله الصالحين المهم الراجل ده قال أبو مسلم الخرساني الظفر بالملك قيل فاطلبه قال لا يطلب إلا بالأهوال قيل فاركب الأهوال قال العقل مانع قيل فما تصنع قال سأجعل من عقلي جهلاً وأحاول به حذرا لا ينال إلا بالجهل وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به فإن الخمول أخو العدم أنا مش هسكت ما أقدرش أسكت الخمول أخو العدم النوم واللي قافل على نفسه شقته ودايما كده ال- الكسل ده عدم الخمول ده عدم انشط اتحرك اتنطط اجري اعمل لاخرتك الراجل ده بيقول الكلام ده عشان ينال ملك شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول له ايه بيقول ل- لاحمد بن قلاوون يقول له ايه والله ما ملكك وملك الارض يساوي عندي فلسين ثلاث تعريفه انت بتتكلم في ملك ايه وبتاع ايه ده كلام فارغ. احنا بنتكلم في جنه يا ناس جنه عرضها السماوات والارض احنا بنتكلم في جنه يا ناس ملك عريض ملك ربنا سماه عظيم واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا دنيا ايه انا بقول كده ال- ال- ال- الولد اللي في الثانويه العامه عايز يدخل كليه طب بينام اربع ساعات في اليوم و20 ساعه مذاكره ودروس طب اللي عايز الجنه ينام كام ساعه في اليوم ما ينامش يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله فنظرت إلى حال هذا المسكين فإذا هو قد ضيع أهم المهمات وهو جانب الآخرة وانتصب في طلب الولايات انتوا عارفين أبو مسلم الخراساني عمل إيه؟ قتل المئة ألف عشان كده ابن الجوزي هنا بيقول إيه؟ وهو جانب وانتصب في طلب الولايات فكم فتك وقتل حتى نال بعض مراده من لذات الدنيا ثم لم يتنعم بعد ذلك غير ثمان سنين كل بعد ما أصاب الولاية اللي كان بي... مش اللي بيدور عليه هو كان عايز الملك فأصاب ولاية وبدأ عمل آه، حملة انفصالية عن ال... عن الخلافة ثمان سنين وقتل دسله السوء اغتيل ونسي لم يتنعم غير ثمان سنين ثم اغتيل ونسي تدبير العقل فقتل ومضى إلى الآخرة على أقبح حال يقول الشيخ وكان المتنبي يقول وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركو من يرضى ومن الناس وفي الناس وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركبه وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والثوب جلده في ناس بترضى بأقل حاجة في الدنيا اللهم رضنا باليسير من الدنيا اللهم رضنا بما يرضيك يقول يعني ايه مركوبه رجلاه مش راكب حاجة والثوب جلده ما فيش ثوب حتى وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والثوب جلده ولكن قلبا بين جنبي ما له مدى ما له مدى ينتهي بي في مراد أحده يرى جسمي يكسى شفوفا تربه فيختار أن يكسى دروعا تهده تاني تدفع كام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه وثوب جلده ولكن قلبا بين جنبي ما له مدى ينتهي بي في مراد أحده عايز ايه اقصى حاجة ايه مفيش ملوش اخر ملوش حد ملوش حل يرى جسمه يكسى شفوفا لابس حرير في حرير تربه يعني رب شيء يعني اعلاه ب- بتقويه وتوسعه وتريحه وتجمله وتزينه و- و- وتربربه يرى جسمه يكسى شفوفا تربه فيختار ان يكسى دروعا تؤده اللي كان مش عايز حرير عايز دروع حديد يقاتل بها يعني فتأملت هذا الآخر فإذا نهمته فيما يتعلق بالدنيا فحسب ونظرت إلى علو همتي فرأيتها عجبا وذلك وذلك أنني أروم من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه لأني أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها وأريد استقصاء كل فن وهذا أمر يعجز العمر عن بعضه فإن عرض لي ذو همة في فن بلغ منتهاه رأيته ناقصا في غيره فلا أعد همته تامة مثل المحدث فاته الفقه والفقيه فاته علم الحديث فلا أرى إلا أن نقصان بعض العلوم من بعضها إلا حادثا عن نقص الهمة ابن الجوزي لما تيجي تقرأ كتبه في الحديث محدث وأسانيد عالية في التفسير مفسر في اللغة لا يجارى ولا يبارى ولا يوصل إلى حده في في القرآن قرأ بالعشر وهو في عشر الثمانين في في ايه كمان في الفقه فقيه حنبلي اصيل مجتهد مجتهد في المذهب في كل العلوم عالم النهارده تلاقي الواد من دول اذا اشتغل في اجتهاد واجتهد في طلب العلم شويه تقومش الليل يا ابني حافظ قد ايه من القران يا ابني بتذكر ربنا كل كل يوم قد ايه يا ابني صمت يا ابني الاسبوع ده ايه يا ابني أه مفيش هو قاعد يقرا ويكتب طب والعباده جنب طلب العلم والدعوه في الجنب الثاني والحديث اللي انت عاكف عليه حفظ القران مش حفظ القران انا فوجئت مفاجاه صدمتني اني جلست مع بعض من يعمل في الدعوه مش حافظ القران طب ازاي هل هذا يعقل في واحد في الدنيا داعيه مش حافظ القران كله طب يتكلم ازاي ازاي يتكلم وت... والايات تيجي على باله الشاهد يقول الشيخ ونظرت إلى علو همتي فرأيتها عجبا وذلك أنني أروم من العلوم ما أتيقن أني لا أصل إليه احنا هنوصف بقى نية ابن الجوزي وهمة ابن الجوزي لأنني أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها وأريد استقصاء كل فن اثنين يقول ثم إني أروم نهاية العمل بالعلم فأتوق إلى ورع بشر وزهادة معروف وهذا مع مطالعة التصانيف وإفادة الخلف ومعاشرتهم بعيد اللي نفسه في ورع بشر وزهد معروف طب ازاي يذاكر امتى ويعلم الناس امتى ويربي العالم اللي حواليه دي امتى ما هو اللي نفع بشر ومعروف انه خد له حته وهرب من الناس ملوش دعوه بحد لا بيتكلم ولا بيروي يقول ثم اني ثم اني أروم الغنى عن الخلق بل وأستشرف الإفضال عليهم والاشتغال بالعلم مانع من الكسب وقبول المنن مما تأباه النفس العالية ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد كما أتوق إلى تحقيق التصانيف وأنا أتوق إلى كثرة الخلف لينوبوا عني بعد التلف وفي طلب ذلك ما فيه من شغل القلب ما فيه من شغل القلب المحب للتفرد والانفراد والخلوة يعني ثم إني أروم الاستمتاع بالمستحسنات وفي ذلك امتناع من جهة قلة المال ثم لو حصل فرق جمع الهمة وكذلك أطلب لبدني ما يصلحه من المطاعم والمشارب فإنه متعود للترفه واللطف وفي قلة المال مانع وكل ذلك جمع بين أضداد يقول فأين أنا أين أنا وما وصفته من حال من كانت غاية همته الدنيا أنا لا أحب أن يخدش حصول شيء من الدنيا وجه ديني بسبب ولا أن يؤثر في علمي ولا في عملي فواق لقي من طلب قيام الليل وواق لقي من تحقيق الورع مع إعادة العلم وشغل القلب بالتصانيف وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم ووا أسفا على ما يفوتني من المناجاة في الخلوة مع ملاقاة الناس وتعليمهم ويا كدر الورع ويا كدر الورع مع طلب ما لا بد منه للعائلة غير أني غير أني استسلمت لتعذيبي ولعل تهذيبي في تعذيبي غير أني استسلمت لتعذيبي ولعل تهذيبي في تعذيبي لأن علو الهمة تطلب المعالي المقربة إلى الحق عز وجل وربما ربما كانت الحيرة في الطلب دليلا إلى المقصود وها أنا ذا احفظ انفاسي من ان يضيع منها نفس في غير فائده وان بلغ همي مراده والا فلعل النيه تنفع ونيه المؤمن ابلغ من عمله انتهى وليتها انتهت شفتوا الكلام هي دي الناس الناس اللي عايزة تعيش الآخرة عايزة توصل لأعلى الدرجات بعلو همة واختيار أرفع الدرجات الجوزي نفسه بيقول إيه ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام أو كنقص القادرين على الكمال عيب كبير عيب كبير قوي ودي اشكال حياتنا تجد الانسان نفسه يبقى في اعلى درجات الورع عارفين الورع ايه توق مستقصا على حذر والعيله اللي عايزه تاكل والزمن اللي احنا عايشين فيه من لم ياكل الربا اصابه من غباره عايز حضور القلب والانس بالله وطلب العلم ونفع الناس مانع مانع عايز خلوه عايز قيام الليل والذكر والمناجاه وحقوق الزوجات والعيال مانع عايز ينجو من المعاصي والاختلاط بالناس ومعاملتهم والتعاون معهم وإعانتهم مانع متقطع فاستسلمت لتعذيبي ولعل تهذيبي في تعذيبي تقدرش تقول غير كده اخوتي ما زلنا مع عباد الله الصالحين وما زلنا مع نقطة صلاحية المحل وذكرنا أن أهلية وصلاحية المحل قبول النعمة فإذا كان المحل قابلا للنعمة بحيث يعرفها ويعرف قدرها وخطرها ويشكر المنعم بها ويثني عليه بها ويعظمه عليها وقفنا بقى مع تعظيم الله وذكرنا قصة الديك ويعظمه عليها ويعلم أنها محض الجود عايزك تعلم آخر كلمة ويعلم أنها من محض الجود وعين المنة من غير أن يكون هو مستحقا لها ولا هي له ولا به إنما هي لله وحده وبه وحده فوحده بنعمته إخلاصا وصرفها في محبته شكرا وشهدها من محض جوده منه وعرف قصوره وتقصيره في شكرها عجزا وضعفا وتفريطا وعلم أنه إن أدامها عليه فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه وإن سلبه إياها فهو أهل لذلك مستحق له وكلما زاده من نعمه ازداد ذلا له وانكسارا وخضوعا بين يديه وقياما بشكره وخشيته له سبحانه أن يسلبه إياها أن يسلبه إياها لعدم توفيته شكرها كما سلب نعمته عمن لم يعرفها ولم يرعها حق رعايتها فإن من لم يشكر نعمته وقابلها بضد ما يليق أن يقابل به سلبه إياها ولا بد قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أوليس الله بأعلم بالشاكرين خذ الفايدة المهمة دي أن من لم يعرف نعمة الله ولم يرعاها حق رعايتها وقابلها بضد ما تليق به سلبه إياها احفظ الثلاثة دول من لم يعرف نعمة الله ولم يرعاها حق رعايتها وقابلها بضد ما يليق أن تقابل به سلب الله منه نعمته وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين الشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة وقبلوها وأحبوها وأثنوا على المنعم بها وأحبوه وقاموا بشكره قال سبحانه وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته نقول نحن الله أعلم حيث يجعل نعمته ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها فأسباب الخذلان منها من النفس وفيها وأسباب التوفيق من الله وفي من جعل الله نفسه قابلة للنعمة أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه فاكرين الحلقة بتاع الطبع وخلق الإنسان ضعيفا اثنين خلق الإنسان من عجل ثلاثة وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أربعة وكان الإنسان قتورا خمسة إنه كان ظلوما جهولا ستة إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا كل صفات الإنسان دي دي صفات النفس الإنسانية في أصل خلقتها لذلك ابتلي بها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها اللي ساب نفسه زي ما هي جهولة ظلومة قتورة جدلة عجولة آه هلوعة هذا لا يستحق النعم ولم يقبل النعم فمن النعم أن تهذب نفسك هذبها لا تطاوع نفسك في كل ما تطلب مش كل ما تحب تنام تنام وكل ما تحب تاكل تاكل وكل ما تحب تخرج تلعب تلعب وكل ما تحب تعصي اعصي لا قاوم جاهد نفسك اصلحها زكها قومها خذ بخطامها فإن الناس أحد رجلين رجل ركب نفسه وأخذ بزمامها فقادها إلى الجنة ورجل ركبته نفسه فقادته إلى النار يقول ابن القيم فأسباب التوفيق منه سبحانه ومن فضله وهو الخالق لهذه وهذه كما خلق أجزاء الأرض هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة له وخلق الشجر هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلها وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه والزنبور غير ذلك غير قابل لذلك وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضده وهو الحكيم العليم سبحانه يضع كل شيء في موضعه اللائق به وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة بحيث لو وافته النعمة لقال هذا لي وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه كما قال تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي أي على علم علمه عندي على علم علمه الله عندي استحققت ذلك واستوجبته واستأهلته قال الفراء أي على فضل عندي أني كنت أهله ومستحقا له إذ أعطيته قال مقاتل يقول على خير علمه الله عندي وذكر عبد الله بن الحارث ابن نوفل ذكر سيدنا سليمان فيما أوتي الملك ثم قرأ قول الله تعالى هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ولم يقل هذا من كرامتي ثم ذكر قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي يعني أن سليمان عليه السلام رأى ما أوتيه من فضل الله عليه وأنه ابتلي به وقارون رأى ذلك من نفسه الصالحون حين ينعم الله عليهم بنعمة يرون أن هذه النعمة من الله ومن فضل الله ومن رحمة الله ومن لطف الله وأنهم غير مستحقين لذلك وإنما هذا ابتلاء النظر إلى النعم هذه على أنها ابتلاء خلي بالك سيدنا سليمان قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين سبحان الله العظيم الله المستعان نحاول مرة نتدبر هذه القصة مع بعض آه لما الهدهد أبلغ سيدنا سليمان بقصة هذه المرأة وانبهر الهدهد بعرشها ولها عرش عظيم سيدنا سليمان بدأ بالدعوة الأول اذهب بكتابي هذا فألقه إليه ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون ألقى الكتاب قرأت الكتاب اتنفخوا طلعت هي عندها مسكة من عقل ثالثة هنمتحنه نبعت له هدية فأرسلت إليه هدية سيدنا سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ثم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين سبحان الله أنا لو وقفنا في التدبر هياخد مننا وقت جامد لكن عايز أقول إيه شوف ثقة سيدنا سليمان قبل أن يأتوني مسلمين هيسلموا عشان كده قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قوي هشيله وأمين مش هضيع حاجة منه في مدة قعدتك مدة الدرس بتاعك الدرس بتاعك ساعة ساعتين على وانت قاعد يجي لك قال الذي عنده علم من الكتاب يقال أنه عالم من علمائهم ويقال أنه سيدنا سليمان نفسه لأنه هو اللي عنده علم من الكتاب قال أنا آتيك به العفريت من الجن عفريت من الجن قال له انا هجيبه لك وانت عارف فسيدنا سليمان قال له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك غمض عينك وتفتحها هتلاقيه فلما رآه مستقرا عنده مفيش كلام رآه مستقرا عنده مستقر جه واتنصب في طرفة عين قبل ان يرتد اليك طرفك غمض عينك وفتحها هتلاقيه قدامك سيدنا سليمان قال ايه ها طب لو انت عملت حته زي دي تقول ايه شفت الحته دي ما حدش يعملها غير انا وواحد مات ينتفخ الانسان غرورا عجيب عجيب هذا الانسان لكن حين يزكي نفسه فلما رآه مستقرا عنده قال قال هذا من فضل ربي سبحان الله العظيم ما قالش شوف بقى ربنا سخر لنا قوة استطعنا به ما نظرش للقوة خالص ده نظر ان هذا فضل مجرد يا ترى لما تبص لعيالك بتقول ايه اما بتبص لفلوسك بتقول ايه اما تبص لعلمك وانجازاتك بتقول ايه لما تبص ال بتقول ايه هذا من فضل ربي والفهم الدقيق ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم الشيخ ابو اسحاق هيزعل مني قوي لما اقول انه كان السلف لما يتاثروا قوي شوق كلامي ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ويرفع عنه البلاء ويتم عليه العافيه ويشفي محمود حسان و- ويعافيه ويشفي الشيخ محمد حسان ويعافيه ويشفي كل مريض مسلم وكل مبتلى مسلم ويشفي ولاد الواد عربي ويشفي كل مريض مسلم وكل مريضه مسلمه و- ويعافي كل المبتلين من المسلمين اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء وانزل على قلوب المبتلين الصبر والرضا يا رب يا رب يا رب آه ان ربي غني كريم شوف ذو القرنين لما بنى السور فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا كانت قصة شغلانة مش سهلة في زمن ما كانش فيه مصانع ولا صواريخ ولا كان فيه آلات ولا مكن ولا كان فيه أدوات سبحان الله العظيم الواحد النهاردة لما يشوف الأدوات اللي هم بيبنوا بيها بيت يقول سبحان الله العظيم كان كل ده بيتعمل بالإيدين ومش عارف بقى كان أمتن وأتقن ولا لأ مش عارف لكن المهم ان لما بنى الصرح اللي ال- السد اللي, اللي لم يفتح الى اليوم سد ياجوج وماجوج وياجوج وماجوج لم يستطيعوا ان يظهروا يظهروا يعني يطلعوا عليه ويعدوا منه وما استطاعوا له نقبه ولا ولا استطاعوا انهم يخرموه لا يقدروا يطلعوا فوق ويعدوا منه ولا يخرموه ويعدوا منه ولا يكسروه ولا يفتحوه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي ما بصوش كده وشافوا قال شفت الشغل عشرة على عشرة ما فيش ما فيهوش حاجة غلط لم يغتر لم يتكبر لم ينتفخ لم ينتفش لم يطغى لم يعجب قال هذا رحمة من ربي ده من رحمة ربنا وبعدين اعترف بالعجز والضعف قال فإذا جاء وعد ربي شت، جعله دكا وانتوا تفكروا ده قوي لا ده ربنا هيدكه إذا أراد فإذا جاء فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا سبحان الله العظيم فلذلك المؤمن ينظر للنعم كده اللي بيحسن قبول النعم ويقبل على النعم بما تستحقه ويتلقاها بما تستأهله ي- أما الآخر ربنا يقول إيه ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة أي أنا أهله وحقيق به فاختصاصي به كاختصاص المالك بملكه المؤمن لا يرى لنفسه ملكا بل يرى نفسه مملوكة لربه العبد وما يملك ملك لربه المؤمن يرى نفسه ملكا لربه ويرى ما يملك فضلا من ربه من به على عبده من غير استحقاق منه بل ما هو فيه صدقه تصدق الله بها عليه وله الا يتصدق بها فلو منعه اياها لم يكن له ظالما ولم يكن منعه شيئا هو له يستحقه عليه يستحقه عليه على الله يعني فاذا لم يشهد ذلك راى نفسه اهلا ومستحقا فاعجب بنفسه وطغت نفسه بالنعمه وعلت بها ان الانسان ليطغى ان راه ان راه استغنى فكان حظها الفخر والفرح كما قال تعالى ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور عايزين نخرج من الحلقه دي بحاجه بقد كام حاجه اول حاجه نخرج بيها علو الهمه حتى لو عذبك ذلك اتنين عايزين نخرج من الحلقة دي أن تحسن استقبال النعم وأن تتلقاها بما هي أهل له كيف؟ أن تعتقد أنك لا تستحقها وأنها صدقة من الله عليك وألا تجزع إذا سلبت النعمة أو حرمت منها فإنك في الأصل لا تستحقها فلم يؤخذ منك شيء ملكك مش قالت له كده قالت ابو طلحه قالت له ايه لما ابنه مات ارايت لو ان لجيراننا عندنا عاريه ثم استردوا عاريتهم عاريه يعني كنا مستلفين منهم حله ولا طبق ولا كوز ولا شيء كنا مستلفين منهم حاجه عاريه ثم استردوا عاريتهم اخذوا الحاجه بتاعتهم اكنت تحزن لذلك قال لا قالت فاحتسب ولدك ربنا كان مديك ولد وخده منك زعلان ليه مثلا يعني فلذلك عايزين نخرج ب ب بال بالفايدة دي أن نعتقد أن ما نحن فيه من نعم لا نستحقه ولا نستأهله وليس من حقنا على الله بل هو صدقة من الله علينا فإذا استقبلناها استقبال قبول استقبلناها بقبول حسن واعترفنا لله بها زادها الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته